ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله فإني أشهد ربي أني أحبكم في الله فإني أشهد ربي أني أحبكم في الله أما بعد إخواني وأحبابي في الله فقد روي في الأثر أن سيدنا أيوب حينما ابتلاه الله أوحى الله إليك أن إليه أني مبتليك يا أيوب فسأل أيوب ربه فقال يا رب وأين يكون قلبي يا رب لما هتبتليني قلبي هيجزع ولا قلبي هيبقى معاك وأين يكون قلبي فقال الله عندي فلما مرت سنوات الابتلاء أوحى الله إليه أي يا أيوب أني مفرج عنك ما بك من كرب فقال أيوب يا رب وأين يكون قلبي يا رب لما هتفرج كربي يا رب لما هيجي الرخاء والسراء بعد الضراء قلبي هيبقى فين يا رب فقال الله عندي إخواني في الله أيوب عليه السلام لا يهمه الضراء ولا السراء القضية أين يكون قلبي قلبي هيبقى معاك يا رب ولا قلبي هينشغل عنك قلبي هيبقى مقبل عليك يا رب ولا قلبي هيبقى ملتفت عنك أين قلبك يا أخي في الله أين قلبك الآن أين قلوبنا يا إخواني قلوبنا مع ربنا ولا قلوبنا مع الدنيا قلوبنا مقبلة على الله ولا قلوبنا مدبرة عن الله أين قلوبنا يا إخواني لما عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساومة تعبدية عبد الله عايز يصوم ال 30 يوم كل شهر عبد الله عايز يختم القرآن 30 مرة كل شهر النبي عليه الصلاة والسلام يساوم عبد الله بن عمرو بن العاص خوفا عليه من أن يعجز عن المواصلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه أن يخفف عبد الله بن عمرو بن العاص يقول للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أستمتع من قوتي وشبابي دعني أستمتع من قوتي قوتي وشبابي أين هذه القلوب يا إخواني أين القلوب التي تتمتع بقيام الليل بين يدي الله أين القلوب التي تتمتع بالتلبية الفورية فور سماع نداء الله أين القلوب التي تتمتع بالصيام أين القلوب التي تتمتع بالصيام أين القلوب التي تزكو وتصفو وتحلق في ملكوت الله وتسيح بين أسماء الله وصفاته حينما تصوم أين القلوب الذاكرة الشاكرة المتبتلة المتألهة أين هذه القلوب يا إخواني في الله أين قلب حنظلة حينما وقف على قارعة الطريق وهو يقول نافق حنظلة ليه لأن أنا لما بروح للدنيا قلبي ما بيبقاش شايف الجنة والنار عايز 24 ساعة شهود القلب لجلال الله عايز 24 ساعة شهود القلب للجنة الجنة والنار عايز قلب يحيا مع الله فلا يلتفت عن الله أين هذه القلوب وأين يكون قلبي أين يكون قلبي قلبك فين الوقت وانت قاعد في بيت ربنا قلبك فين وانت في بيتك وانت في شغلك وانت في دراستك وانت في أي مكان قلبك فين قلبك بيحلم بإيه قلبك مقبل على إيه إخواني في الله قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب وأعظم القلوب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين عايزين ندخل في قلب النبي عليه الصلاه والسلام عايزين نشوف المشاعر اللي كانت جوه قلب النبي عليه الصلاه والسلام عايزين نشوف النبي ماذا احس تجاه الله كيف احب الله كيف اشتاق الى الله عايزين يا اخواني نشوف هذه القلوب كان فيها ايه تجاه الله من يومين والواحد بيصلي العشاء وقرأ الامام بايات موسى وهو مع امام فرعون وامام الصحراء في سورة طه وفرعون بيقول له وموسى بيقول وان يحشر الناس ضحى قلت سبحان الله موسى واقف لوحده قدام فرعون والجيش والمخابرات والامن المركزي والشرطة والداخلية والشعب وسبعين الف ساحر لوحده ما بيتهزش لوحده مفيش شعره في جسد موسى بتتهز واقف قدام الدنيا كلها لوحده قلت سبحان الله يعني هذا القلب ربنا في قلب موسى ايه عشان موسى اثبت هذا الثبات سيدنا موسى احس تجاه الله بايه عشان يقف هذه الوقفه البطوليه زلزال مشاعر تجاه الله عشان كده شوف صبره موسى لما تشوف اي اصحاب نبي من الانبياء بص للنبي تلاقي كل اللي اصحابه عملوه كان اصلا من هذا النبي لما تشوف امراه فرعون وهي دقت ايديها وارجلها بالمسامير في الارض والخدم بتوع سيده مصر الاولى بيعذبوها بالصياد وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ايه ده ايه المشاعر دي كان الله في قلوب هؤلاء مقام الله في قلوبهم ايه لما تشوف مشيطة بنت فرعون وفرعون بياخد طفل من أطفال طفل طفل من أطفالها يلقيه في الزيت المغلي وهي تقول ربي وربك الله ربي وربك الله ايه القلوب دي لما كان موسى زلزال مشاعر تجاه الله طلعت ثمرة دعوته كده زلزال مشاعر تجاه الله انظر الى سحرة فرعون وهم يقولون له لن نؤثرك على ما جاءنا لن نؤثر الدنيا على الله لن نؤثر الشهوة على الله لن نؤثر شيئا على الله لن نؤثر اي رغب او رهب على الله الله الاول في قلبك الله الاول في قلوبنا يا اخواني لو النبي عليه الصلاة والسلام دخل الوقت المسجد علينا كلنا هنفرح بالتأكيد كلنا هنفرح بالنبي ولكن النبي هيفرح بينا النبي انت هتفرح بيه لو شفته ولكن هو هيفرح بيك لو شافك لو سألتك الوقت بتحب ربنا هتقول طبعا بس ربنا بيحبك ربنا لما يطلع على قلبك سيحبك لو سألتك الوقت نفسك تدخل الجنة هتقول نفسي قلت لها ايه ماذا عملت لها ماذا قدمت لها بالامس امام يعني نادي كسرت الورد ونحن نكلم الشباب بقول لشاب من الشباب انت دفعت كام عشان تدخل النادي هنا دفعت كام عشان تاخد اشتراك نادي اول مره حوالي 25000 جنيه طب هتدفع كام عشان تدخل الجنه طب هتعمل ايه عشان تدخل الجنه 25000 جنيه دول الشغل اللي والده اشتغل بيهم عشان يجيبهم قد ايه طب انت مستعد تشتغل عشان الجنه قد ايه مستعد تشتغل عشان توصل لربنا قد ايه مستعد تشتغل عشان رضا الله رضا الله سبحانه وتعالى قد ايه اخواني في الله الله في قلبك قال احد السلف ما رايت الله أعظم في قلب أحد من الفضيل ما رأيت أحدا يريد الله بمنعه وعطائه مثل الفضيل ما رأيت أحدا الله في صدره أعظم من الفضيل أنت الله في صدرك مقامه إيه الله في قلبك قلب محمد عليه الصلاة والسلام لما بتدبر يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام والمشاعر اللي كانت في قلب النبي تجاه الله عليه الصلاة والسلام الحب الحقيقي بقى الحب العملي مش مزاعم الحب ومزاعم العواطف ومزاعم المشاعر الحب الصادق والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ويقول لربنا خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي خشع لك انا كل ذرة في جسمي يا رب بتعبدك انا كل ذرة في جسمي يا رب بتتزلزل من حبك وخشيتك خاشع لك الشيء لما بيخشع يتشقق وينهار الجبل لما بيخشع بيتفتت وبينهار انا كل ذرة في جسدي يا رب بتحبك وبتتأله ليك خاشع لك الاحساس ده انت حسيته لما انا بقول لك انا بحبك ممكن يكون كلمة بحبك مبالغة ممكن يكون بحبك دي كلمة كبيرة وانا قصدي عليها جوايا معنى صغير ولكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربنا خاشع لك سمعي يبقى خاشع لله سمعه يبقى خاشع لله بصره يبقى خاشع لله عظامه لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي روايات وفي دمي نورا وفي شعري نورا ايه ده بيقول له يا رب انا عايز ابقى زي الملائكه انا مش عايز اللي يجري في جسمي يبقى دم انا عايز اللي يجري في عروقي يبقى نور انا عايز ابقى نوراني انا عايز لا اذكر الاك ولا احب الاك ولا يقبل قلبي الا عليك انا عايز ابقى زي الملائكه يا رب انا عايز ابقى زي الملائكه لا لا تذكر الا جلالك النبي عليه الصلاه والسلام احد الصحابه واقف بره بيت النبي حجره النبي والنبي عشان بيصلي فالصحابي بيوصف والنبي ساجد وهو يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تخيل واحد ساجد جوه المسجد وباب المسجد مقفول وانت واقف بره وسمعه مش قادر من اللي في قلبه يكتم لسانه مش قادر ألم تقرأوا قول الله آه، رجل مؤمن من آل فرعون ايه يكتم ايمانه تحس ان الايمان في كلمة يكتم ده بركان عارف لما يكون مسدس يقول لك كاتم للصوت لو ما كتموش الصوت ده هيقلب المنطقة تحس ان الايمان ده بركان كتمان الايمان ده اصعب من كتمان البركان يكتم النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ان يكتم ما في قلبه تجاه ربه الاعلى فيسبح الله في السجود والصحابي بره بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع اخواني في الله حب الله في قلب محمد عليه الصلاة والسلام حب الله في قلب محمد يعني تخيل اكتر ثلاث حاجات بتشغل الناس في الدنيا ايه الاكل النوم الجماع الشهوة اكتر ثلاث شهوات مخليه الناس كلها بتبعد عن ربنا نهاية السعي ده ايه الاكل النوم الجماع والشهوة شوف حب ربنا عمل ايه في الثلاثة دول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شوف حب ربنا عمل ايه في نوم النبي لما يقول يا عائشة ان ان عيني تنام ولا ينام قلبي النبي عليه الصلاه والسلام جاي من جهاد ومن دعوه ومن غزوات ومن جولات ما بين النبي عليه الصلاه والسلام جاي من تربيه النبي عليه الصلاه والسلام جاي من مجهود خارق خارق عليه الصلاه والسلام الجسد بيأوي الى الفراش والجسد منهك ولكن القلب لا ينام جسد منهك بالتعب راح في النوم وقلب لا ينام حلق في الملكوت يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي طب وبعد الإجهاد ده اللي بيتقتل من التعب بينام مش قادر يصحى ولكن عائشة تقول كان إذا قام وثب عليه الصلاة والسلام عارف اللي بيقفز من على الفراش من اللهفة على القيام اللي قايم ليه من من اللهفة على العبادة والذكر اللي هو قايم ليه كان إذا قام وثب فلا والله ما قالت قام ولكن قالت وثب عليه الصلاة والسلام شوفوا يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام حب الله عمل في أكله إيه عليه الصلاة والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان واصل الصيام واصل يعني ساعة الفطار الصحابة كانوا والنبي ما كانش لحد الفجر يشرب بق مية ويقوم مكمل لتاني يوم تاني يوم فطار الصحابة يفطرهم والنبي ما كانش يقوم لحد قبل الفجر يشرب بق مية ويقوم مكمل لتالت يوم ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يا رسول الله ده أنت جسمك جنبنا اهو عند ربنا فين يا رسول الله أنت جسدك على الفراش اهو ودفء الجسد على الفراش اهو اني ابيت عند ربي يطعمني ربي ويسقين انا قلبي مش هنا انا قلبي ما هوش معاكم هنا في هذه الايام اخواني في الله الرسول عليه السلام كان يواصل الصيام لو غفل القلب عن ذكر الله لحظه لجاع الجسد لو القلب غفل عن الذكر الجسد هيجوع وهيعطش معنى ان ثلاث ايام مواصلة بلا طعام ولا شراب ان القلب مع الله باتصال احنا مش عارفين يا اخواني نصلي ركعتين باتصال احنا مش عارفين نطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يتوضأ ويصلي ركعتين يقبل على الله فيهما بقلبه مش عارفين نطبق حديث صحيح مسلم ده اهو مش عارفين نصلي ركعتين قلبنا مع ربنا من غير ما نسرح النبي عليه الصلاة والسلام ايام وراء ايام وقلبه مع الله لا يلتفت زي داوود لما كان يا جبال أوبي معه تأويب الإبل إذا صارت من الفجر إلى الغروب لو فضلت ماشية من الفجر للغروب فكان أيوب يسبح الله من الفجر إلى الغروب تخيل والجبال بتسبح معاه لو قلب أي داوود عليه السلام فطر عن الذكر لحظة أو أكل أو شرب في وسط هذا التسبيح لكفت الطير والجبال عن التسبيح ولكنها قلب قادر يواصل قلب ما بيفصلش يا جماعه قلب ما بيفصلش قلب ما بيفصلش شحن احنا قلوبنا بتفصل شحن بعد دقيقتين دعاء قلوبنا بتفصل شحن بعد اول ركعتين في قيام الليل قلوبنا بتفصل شحن بعد صفحتين قرآن قلوبنا بتفصل شحن بعد ساعة عبادة او نص ساعة عبادة قلوب ما بتفصلش قلوب مقبلة على الله الشحن ما بينفصلش عنها فأين قلوبنا هل قلوبنا عند الله هل قلوبنا مع الله النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام بعد رمضان بقى النبي يعمل حاجة تانية يسرد الصيام ازاي كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم يبقى يجي مثلا 3 4 اسابيع كده ورا بعض النبي صايم على طول وبعد كده يقوم فطر شهر مثلا بعدهم ده نظام النبي عليه الصلاه والسلام له انظمه كثيره في الصيام وفي كل عباده من ضمن الانظمه في الصيام السرد المؤقت ثلاث اسابيع شهر كده يوم النبي عليه الصلاه والسلام صايم ورا بعضه عليه الصلاه والسلام اخواني سرد الصيام ده عاطفه لما ربنا سمى الصيام في القران سياحه ها السائحون الصائمون يعني الصيام ده سياحه المؤمنين يعني ايه يعني شفت بقى اللي بيسافر رحله تركيا ويطلع منها يتفرج على شاطئ فرنسا ويطلع منها رحله بقى في البحر من ش... متوسط لحد ما يوصل شط اسكندرية في سفينة يتمتع بجمال اللي يا اخواني الصيام ده سياحتنا احنا الشاب اللي بيشرب المخدرات اه بيشرب المخدرات ليه لانه بيلاقي لذة نفسية في تناول هذه الاشياء ما بيعرفش يستغنى عنها بعد كده الصيام يعادل هذا عند المؤمنين الصيام بيخليك تسيح في الملكوت وتزكو نفسك وتنطلق وتتحرر من أسر شهوات الجسد فبتلاقي لذة في الصيام اللي بيجربها ما بيقدرش يسيبها ما بيقدرش يسيبه كان يسرد الصيام عليه الصلاة والسلام حبا لله واقبالا على الله وشوقا الى الله يبقى الحب اللي عمل ايه في اكل النبي عليه الصلاة والسلام حب الله جعل النبي يسرد الصيام ويواصله حب الله جعل النبي في النوم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه حب الله جعل النبي يثب فور النوم عليه الصلاة والسلام حب الله عمل ايه في الشهوة في الجماع تقول سيدة عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاها في ليلة تقول حتى مس جلدي جلده حتى مس جلدي جلده الكلمة دي يا اخواني ليست كلمة شهوة الكلمة دي كلمة حب رهيبة ان امرأة بعد موت زوجها بعشرين سنة وهي فاكرة لحظة اللحظة اللي جوزها بيلمسها فيها ده عاطفة مهولة في قلب السيدة عائشة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مس جلدي جلدة ولكن هذه اللحظة التي تطغى فيها الشهوة على الإنسان على أي إنسان مننا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ذريني أتعبد لربي يبقى الجسد ممكن يكون فيه شهوة ولكن إقبال القلب على الله أعلى من أي شهوة فيقف يصلي حتى يبل لحيته وثوبه والأرض من دموع الحب من دموع الحب فقد قال العلماء أن عبادة الحب أعظم من عبادة الخوف لأن عبادة الخوف تنتهي بانتهاء ما تخاف منه وبزوال ما تخاف منه أما عبادة الحب فلا تزول فلا تزول ده حتى حب البشر للبشر اللي بيحب حد لو اللي بيحبه مات يفضل يحبه وفاكره طول حياته فلذا قال العلماء ان عبادة الحب وان كان كلاهما مطلوب الا ان عبادة الحب اعظم قدرا من عبادة الخوف النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة وهو لسه في قمة شبابه كان يترك خديجة زوجته ويذهب الى غار حراء ويتحنث لله شهر كامل شهر كامل هل هذا انسان الشهوة عنده ده انسان اقباله على الله فوق اي شهوة انسان اقباله على ربه فوق اي شهوة عليه الصلاة والسلام ماذا في كان في قلب محمد تجاه الله سبحانه وتعالى ماذا كان في قلب رسول الله تجاه حب الله والاقبال على الله والشوق الى الله يقول احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا سفر جهاد النبي عليه الصلاه والسلام كل سفره كان جهاد في سبيل الله انا عايزك تتخيل مسكه سيف وجهاد وقتال وترتيب جيوش ومعركه وكر وفر وجاء أذان العشاء فصلوا عايزك تتخيل كمية الإجهاد القاتل اللي ممكن تبقى في بدن من قاتل في ذلك اليوم يقول فراقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عندهم علو همة إن وهو في الإجهاد القاتل ده يقف يراقب النبي النبي هيعمل هنا إيه بقى النبي النهاردة كلنا مقتولين من التعب كلنا ما حدش قادر يفتح عينه يا ترى النبي عليه الصلاه والسلام في الاجهاد الرهيب ده في الاجهاد القاتل ده هيعمل ايه يقول ف... فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فصلى قدر ما نام جميل ثم نام قدر ما قام ثم قام فصلى قدر ما نام ثم نام قدر ما قام ثم قام فصلى قدر ما نام حتى أذن الفجر يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة ثلاث مرات نام وثلاث مرات قام والمسافة متساوية يعني لو الليلة دي تسع ساعات من العشاء للفجر يبقى ساعة ونص نوم ثلاث مرات اربع ساعات ونص وساعة ونص قيام ثلاث مرات اربع ساعات ونص يبقى النبي في وسط الاجهاد الرهيب والاجهاد القاتل قام نصف الليل عليه الصلاة والسلام ولكن الطريقة اللي قام بها ايه تحس ان الصراع صراع ما بين جسد مقتول من الاجهاد وما بين قلب ملهوف على الشوق الى الله فالجسد ينام وبعد كده القلب ينتفض يقف يصلي وبعد كده الجسد خلاص مقتول من الاجهاد يريح شويه عليه الصلاه والسلام وبعد كده القلب ينتفض بالايمان فيقف ليصلي اخواني في الله من منا يعيش هذه المشاعر من منا يعيش هذه الاحاسيس من منا يعيش هذه العواطف من منا في قلبه الله اعظم من اي شيء النبي عليه الصلاه والسلام لما يشوف المطر يحضنه ياخده في ثوبه يعني ايه ياخده في ثوبه يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما يشوف المطر يحضن المطر تخيل شوف في عاطفه في الحياه زي كده بيحضن المطر دي عاطفه قهريه يا جماعه عارفين لما ربنا وصف الصالحين في القران خروا سجدا وبكيه خر الخر ده لما اقتل واحد واقوم حادفه من البلكونه مثلا يقوم مرمي خلاص خر ده ملوش اي اراده يقوم مرمي كان من كتر مشاعر الايمان في قلوبهم لما بيسمعوا القران بيخروا لا اراده مشاعر فوق احتمال الاجساد فوق احتمال ان تقاومها الاجساد النبي عليه الصلاه والسلام يحضن المطر ليه ده جاي من عند حبيبي ده حديث عهد بربه ايه الحب ده لما النبي عليه الصلاه والسلام يقبل الحجر الاسود يقبل الحجر يا اخواني دي عواطف فوق احتمال ان ده, ده, ده من عند حبيبي ده من عند ربي ده من عند مولاي ده من السماء فيقبل الحجر حبا لله سبحانه وتعالى حبا لربه حب النبي عليه الصلاة والسلام للكعبة التي تذكره بالله النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كل ما يذكره بالله اي حاجة بتذكر النبي بالله كان النبي بيحبها عليه الصلاة والسلام يروح عند الكعبة ويقف يصلي ويطوف وبعد الطواف يصلي مشركين هيجنوا يقوم يجي عقبه بن ابي معيط يجيب ثوب ويقوم خانق النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في البخاري هذا اشد موقف عذب فيه النبي في مكة عليه الصلاة والسلام لأنه كان قاعد وبعد عقبة بن أبو معيد ما افتتح محاولة اغتيال النبي في صحن الكعبة كل المشركين هجموا من أجل أن هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام كان موقفا عصيبا يقول الراوي فأقبل أبو بكر الصديق ها وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله في رواية أخرى فأقبل أبو بكر وعيناه تسفحان عيناه تسفحان يعني عنبة صب دموع عنبة صب بكاء وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله شوف حب النبي للكعبة وحب أبو بكر للنبي والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما يفيق من محاولة القتل اللي اجتمع عليه القوم فيها يقف فيكمل الصلاة وكأنه لا شيء حدث ايه ده حدش هيقطع عليا طريق ربنا محدش هيقف بيني وبين ربنا القتلة واقفين جنبه ناس هجموا عليك بسكاكين وحاولوا انهم يقتلوك وانت داخل الجامع وابقوا انقذت باعجوبه بعد كده تقوم تلاقي باب الجامع مفتوح تقوم داخل ومصلي ولا كأن في حاجة ايه ده يا اخواني في الله النبي لا النبي عليه قلب مقبل على الله قلب لا يقطع طريقه الى الله شيء انت كم حاجة قطعت طريقك لربنا كم دنيا قطعت طريقك لربنا علاقتك ببيتك علاقتك ب... علاقتك ببيتك قربتك من ربنا ولا بعدتك عنه خدت ايدك في ايد اهلك وانطلقت الى الله ولا حولت كل حاجة في دنيتك لعقبة بينك وبين ربنا حولت الدنيا لصخرة توقفك في طريقك الى الله ولا حولت الدنيا لسلم تصعد عليه في طريقك الى الله كيف حال قلبك مع ربك في اقباله على الله وفي شوقه الى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة احد متخيلين غزوة احد يا جماعة يعني اللي, اللي يروح عمرة كده ويقف عند جبل الرماة وعند شهداء احد ويتخيل تمزق الاجساد هناك ويتخيل اللي حصل هناك وفي وسط المعركة الرهيبة دي وطلحة بن عبيد الله يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قدامه سبعة من الانصار بيحاولوا يدافعوا عنه اتقتلوا السبعة باقي الصحابة منهم من فر الى الجبل ومنهم من قتل ومثل بجسده والنبي عليه الصلاة والسلام بقى لوحده انا عايزك تتخيل يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيفكر في ايه ساعتها النبي قلبه مع ايه ساعتها ويجي طلحه بن عبيد الله يقف امام النبي عليه الصلاه والسلام وتيجي ام نسيبه إيه، ام عماره نسيبه بنت كعب تحمي ظهر النبي عليه الصلاه والسلام والنبي مش شايف ام عماره ولكن النبي شايف طلحه بن عبيد الله يبدا طلحه يقاتل عن النبي عليه الصلاه والسلام طبعا ده مقتول مقتول وهو بيقاتل صبعه يتفتح يجي ضربة سيف على صبعه فيتفتح صبعه فيقول طلحة انا عايزك تتخيل الموقف وتتخيل ايه القلب ده ايه القلب اللي عايش مع ربنا حتى في هذه اللحظات وتتخيل طلحة تجرح يده فيقول حس حس عايز طلحة بن عبيد الله تقربوا يا اخواني طلحة بن عبيد الله وهو في هذا الموقف ها بي- بيتألم فعايز يسكن ألم صبعه عشان يقدر يمسك السيف تاني بايديه فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة يا نهار أبيض لو قلت ايه احنا فين يا جماعة احنا فين ده النبي بيتقتل ده كاش المشركين بيمثل بالمسلمين وهجمين على النبي عليه الصلاة والسلام يقتلوه والنبي في هذه اللحظات بيذكر بالله ويقول لطلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة ايه القلوب دي ايه القلوب اللي عايشة مع ربنا دي بعد غزوة احد بعد مقتل السبعين صحابي والتمثيل بالجثث والنبي مع الصحابة عليه الصلاة والسلام على الجبل يقول لهم استنوا اصطفوا حتى اثني على ربي تعالوا نصلي ونثني على الله تعالوا نرفع ايدينا ونثني على الله عشان نفتكر ان اللي حصل ده بذنوبنا مش من ربنا سبحانه وتعالى ايه القلوب دي ايه القلوب دي ايه القلوب اللي معلقة بالله النبي عليه الصلاة والسلام في الغار غار حراء الموقف اللي كان صدام حسين فيه تخيل بقى ويبص فوق كده يلاقي الامريكان قاعدين يبصوا يمين وشمال تخيل يعني لو كان ده حصل يعني يمين وشمال لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه والنبي عليه الصلاه والسلام في الغار غار آه، آه، و- وابو بكر معاه رضي الله عنه وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكت ابا بكر اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما اسكت ابا بكر مش قادر يستحمل في الموقف ده يسمع كلمة من بعيد كده ليست فيها كمال حسن الظن بالله ما هذه القلوب يا اخواني ما هذه القلوب العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت وهو يموت ويخير بين الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله فيقول لا والله يا عائشة ولكن اخترت لقاء ربي انا اخترت لقاء الله بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى لو انت في سجن بقالك ستين سنة وخيرت ما بين ان السجن يبقى جنة ونعيم ويتملى من اصناف الطعام والشراب ولا تخرج اخرج طبعا هو في حد يحب يفضل في السجن النبي عليه الصلاه والسلام اختار فورا لقاء الله على الدنيا والخلد فيها وعلى الناس والخلد بينهم اختار لقاء الله النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته بايام يقول لاصحابه اني ابرأ الى الله اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل يعني ايه انا بتبرأ الى الله انا بحبكم بحبكم ولكن خلة لا الخلة دي الحب اللي بيتخلل مسام القلب قال لهم فيما أماكن في قلبي لا يدخلها حب أحد إلا الله ما يتخللش حب مسام قلبي إلا الله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قلبي ده لربنا قلبي ده لربنا بس قلبي ده خلة قلبي لله وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحب الله النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني حياته كلها كانت حب النبي حب الله خلاه يحب الدنيا كلها النبي حياته يا أيها الملتزمون يا أيها المقبلون على الله النبي حياته كلها حب فما هذا الجفاء ايه الجفاء اللي عندنا ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب حب ربنا زي ما قلنا في فيما مضى من الخطبة النبي حتى في حبه لزوجاته يقاب يتسوك يستعمل السوك قبل ما يدخل البيت قرأت كتاب يعد أشهر كتاب في العالم في العلاقة السعادة الزوجية الرجال من النساء من الزهرة والرجال من المريخ فقريت بيقول ايه روشتة عشان الراجل يسعد زوجته وروشت فلم أجدهم والله وصلوا إلى شيء مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وصلوا الى فضل النبي يتسوق قبل ما يدخل البيت العلماء قالوا ليه قالوا بيعطر فمه عشان يقبل زوجته عليه الصلاه والسلام ايه الحب ده ايه الحب ده يشوف السيده عائشه بتشرب منين ويتتبع موضع فمها في الاناء عشان يشرب منه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبله وهو صائم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني ليهون علي إني ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا شفت رؤية شفت فيها كف عائشة في الجنة فده بيهون عليا الدنيا وألم الدعوة إيه إيه ده شفت عاطفة في الحياة زي كده عشان كده بعد عشرين سنة من موته بتقول حتى مس جلدي جلدة عشان كده سيدة عائشة تقول له والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك عشان كده بتقول رأيت وبيص المسك بين مفرقي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في زوجة بتراقب زوجها للدرجة دي هي في زوجة عايشة مع تفاصيل تفاصيل تفاصيل حياة زوجها للدرجة دي النبي عليه الصلاة والسلام زرع الحب فوجد الحب النبي عليه الصلاة والسلام زرع النبي غير العالم بالحب النبي غير الصحابة بالحب كان يشوف جعفر جاي من الحبشة بقاله سنين ما شافوش وخيبر لسه مفتوحة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري بأيهما نفرح لا ندري بأيهما نفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر تخيل لو حد قال لك الكلمة دي ده انت هتعيش طول حياتك سعيد ان في بني ادم بيحبك كده تخيل لما حد يقول لك تخيل يوم فتح فلسطين باذن الله واحنا بنقول مش عارفين نفرح بفتح فلسطين ولا ان محمد النهارده معانا محمد هيعمل ايه طب تخيل دي لو من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم زرع النبي غير العالم بالحب لما قتل جليبيب فيقول لكني افقد جليبيب وسط الناس دي كلها وسط الجيش ده كله ويروح ويمسكه بايديه وهو مقتول ويبكي ويقول هو مني وانا منه لحد ما قبر جليبيب يحفر عليه الصلاه والسلام ايه الحب ده عشان كده ما تستغربش بقى لما ابو بكر الصديق يشوفه بيعتدوا عليه في الكعبه يقول لك وعيناه تسفحان قاعد يصب دمع من الحزن على النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده ما تستغربش لما تلاقي ان سيدنا عمر امنيه حياته لما طعن فكان الميه واللبن يشربوا له من بقه يخرج من بطنه بطنه يعني مقتول مقتول رضي الله عنه وكل اللي بيفكر في انه يدفن جنب محمد عليه الصلاه والسلام بيفكر في ان السيده عائشه تاذن له انه يدفن جنب النبي عليه الصلاه والسلام حب حتى الموت حب حتى النهايه ما تستغربش لما السيده عائشه بعد كده تقول امن الناس عليا تخيلوا مين تخيلوا السيده عائشه بتقول امان اكتر حد في الدنيا كله له فضل عليا تخيلوا مين ها سوده بنت زمعه الله ليه لانها اهدتني ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تبكي لانها مش هتدفن جنب النبي وعمر هو اللي هيدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام وتؤثر عمر على نفسها ولكنها بتبكي حزنا انها لن تدفن جنب بجانب حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده ما تستغربش لما تشوف اطفال الانصار بنات الصغيرين بتوع الانصار وهم يقولون نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار مؤلفين اغنيه الطفلات ألفوا أغنية وغنوها من حب النبي عليه الصلاة والسلام استغربش ان حب النبي وصل في القلوب للدرجة دي كان بيحب كل الناس كان بيحب الأطفال عليه الصلاة والسلام طفل صغير طفل حد منكم يا رجالة فكر في يوم يزور طفل طفل عنده عصفور والعصفور مات طفل وعنده عصفور حدث لا يعني اي شيء بالنسبة الى احد في الحياة النبي عليه الصلاة والسلام يروح يعزيه في العصفور يروح لطفل يعزيه في عصفور حاجة يعني لو طفل ابوه مات يعزيه في ابوه لو كبير حصل له حاجة انما يروح يعزي طفل في عصفور ويقول له يا ابا عمير اللي هو الطفل ده ما فعل النغير استغربش ما تلاقي الاطفال بتعمل اغنية للنبي عليه الصلاة والسلام وبتغنيها له نحن بنات بني النجار ما تستغربش تستغربش لما تلاقي الدنيا كلها بتحب النبي تستغربش لما تلاقي الكون كله بيحب النبي لان النبي عليه الصلاه والسلام حب اصحابه النبي عليه الصلاه والسلام حب حب زوجاته النبي عليه الصلاه والسلام حب الاطفال حب الحجر حب جبل احد حب جبريل وقال له تاخرت علي حتى اشتقت اليك يا جبريل فقال انا كنت اشوق ولكنني مأمور في أثر من الأثار في قول الله وما كان رب وما نتنزل إلا بأمر ربك بيقول لي جبريل وحشتني وسيدنا فيما روي وسيدنا جبريل بيقول له أنا إليك كنت أشوق ولكنني مأمور حياة كان كلها حب النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني غير الدنيا بالحب النبي غير أصحابه بالحب وغير الحياة بالحب فما لنا في هذا الجفاء الجفاء اللي بيننا وبين بعض الجفاء اللي في بيوتنا الجفاء اللي بيننا وبين الناس الجفاء الذي أصبح هو السمة الزائدة أو السائدة والعياذ بالله في حياتنا أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته ولبيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله إحنا بنحب بعض كل ما بكلم أخ من الإخوة لسه أخ يعني بتكلم معاه في التليفون وجدته ينهنه من البكاء فين الناس محدش بيسأل عن حد ليه محدش بيعبر حد ليه اين الرحمة تجاه بعضنا البعض بتحب ربنا طب بتحب اخوانك في الله يا اخواننا اللي هيحب ربنا قلبه هيتملى حب تجاه الدنيا كلها زي النبي عليه الصلاة والسلام يعني كنت اتمنى ان تكون خطبة اليوم بعنوان الحب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حب قد ايه النبي كان طوفان حب في حياته تجاه الجميع عليه الصلاة والسلام حتى لينا بيحبنا وبيشتاق لنا قبل ما يموت بأيام وهو يقول أنه اشتاق إلينا عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وطاقة الحب دي فين يا جماعة احنا من النبي فين احنا من حقيقة الدين فين احنا من حقيقة الالتزام مصر يا جماعة لم تتقدم سياسيا ولم تتقدم اقتصاديا ولم تتقدم عسكريا ولم تتقدم مصر ربنا اداها مشاعر مصر ربنا ادى لاهلها مشاعر اما كمان ما نبقاش في المشاعر تجاه الله وتجاه الخلق متميزين فاين نذهب يا اخواني في الله فاين نذهب ربنا ادى للشعب ده مشاعر عشان كده لما ربنا اختار نبي يجي هنا اختار موسى زلزال المشاعر زلزال الشوق الى الله اللي لما النبي عليه الصلاه والسلام يصعد يوم القيامه فاذا بموسى باطش بقائمه من قوائم العرش شوفوا الشوق الرهيب الشوق الرهيب والرغبه في القرب من الله عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في الاسراء والمعراج راى موسى يصلي في قبره شوفوا الشوق الرهيب اصلي بين يدي الله لحد ما انظر بعيني الى جمال وجلال الله سبحانه وتعالى عشان كده موسى قال وعجلت اليك رب لترضى ساب الدنيا رغبه الى الله ان الله يا اخواني الله في قلوبنا قضيه الجفاء قضيه الجفاف العاطفي قضيه الجفاف قضيه احنا بنحب بجد اللي بيحب بجد بيعمل ايه اللي بيحب بجد عارفين مرثد ابن ابي مرثد الغنوي والحديث له روايتان روايه صحيحه وروايه حسنه ها فالحديث صحيح حديث مرثد مرثد كان يحب في الجاهليه ايام ما كان لسه على الكفر والشرك بيحب امراه اسمها عناق بيحبها وكانت امرأة بغي يعني احيانا الحب لما بفيه انسان عاطفي الحب لما بيتمكن منه وكانت صديقته في الجاهلية الرواية كده كانت صديقته في الجاهلية يعني من شدة الارتباط بينهم وبين بعض يعني ايه رايحين مع بعض جايين يعني شدة الحب والارتباط فلما اسلم مرثد هاجر الى المدينة ترك عناق وترك الماضي القديم خلاص المفروض انك التزمت خلاص بتعمل shift delete للماضي المفروض انك التزمت خلاص بتفرمط ال hard disk بتاع زمان المفروض انك التزمت قلبك بيتملى مشاعر جديدة تجاه الله وتجاه رسول الله فلما هاجر سيدنا مرثد يعني الانسان اللي في قلبه عاطفة بيفضل عاطفي برضه ولكن عاطفته خرجت تجاه اخوانه لما عرف ان اخوانه بيعذبوا في مكة وممنوعين من الهجرة قرر انه يروح مكة يحمل الاسرى في عز الليل ويرجع بيهم للنبي عليه الصلاة والسلام طبعا دي عملية استشهادية 99% مقتول يعني اخ من اخوانك اعتقل في ترى قبل الثورة فانت مش قادر تتخيل انه بيتعذب وسمعت انه في تعذيب مستمر فقلت انا هروح في عز الليل كده اتسرب واجيبه طب ما انت 102.5% مقتول فهذه عملية استشهادية بكل ما فيها من معاني سيدنا مرثد يذهب لينقذ اخاه في نص الليل ماشي والشوارع هادئة فجأة يلاقي في وشه مين عنق عناق كانت امرأة بغي فكانت تسير في هذه الأوقات من الليل عناق يعني تخيل بقى العاطفة القديمة بقى المعصية اللي انت سبت سبتها بعد جهاد المعصية القديمة ولقيتها في وشك عناق عناق اول ما شافته فاشتاقت اليه فقال يقول الراوي وكانت صديقته في الجاهلية فقالت مرثد هلم فبت عندنا الليلة هلم فبت عندنا الليلة سيدنا مرثد خد القرار في لحظة لو اتعرض عليك شهوة او معصية او فتنة لو ما خدتش القرار في لحظة هتقع لو اترددت ساعة ما الفتنة بتعرض عليك هتقع لو عايز تنجو لازم اللحظة اللي هتشوف فيها الفتنة تاخد القرار ولولا اذ دخلت شنتك فور ما تشوفها قلت ما شاء الله لو ترددت وبصت لها بعين غير عين ربانية خلاص هتضيع وهتفتن بالدنيا فقال يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا عليه الصلاه والسلام قالت له حرم الزنا يعني انت جاي الوقت بقى عامل فيها ارهابي وقامت مصرخه ولما الناس طبعا ده قتل محقق لمرثد ويهرب مرثد وينجيه الله بمعجزه بجزاء رحمته باخوانه الله ينجيه بمعجزه ويرجع الى المدينه اول حاجه يعملها مرصد ايه يروح للنبي عليه الصلاه والسلام اول طلب يطلبه من النبي ايه تخيل يطلب من النبي ايه اول طلب يا رسول الله ائذن لي ان اتزوج عنق بيحبها انا عايز اقول لك ان قلب الملتزم ده يا جماعة يا اخواني في علم التربية يقولون ان القدوة المثالية تؤدي الى الاحباط انت لازم تفهم ان الصحابي كان بشر زيه زيك ولكن الله كان اعظم عندهم من كل شيء ولكنهم ما كانوا يخيروا بين الله وشيء الا اختاروا الله ائذن لي ان اتزوج عنك ده كانت هتبقى سبب في قتلك ده بغي ائذن لي ان اتزوج عناب فيرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يرفض يعمل ايه فيؤثر حب الله على كل ما سوى الله ويمتثل لامر نبي الله صلى الله عليه وسلم انت كده انت حب ربنا طغى على حب الدنيا في قلبك انت حب ربنا طغى على كل عاطفة اخرى تجاه الدنيا في قلبك انت الله الاول والاخر في حياتك سمية ابو جهل بيعذبها بيجلدها بيكويها يقول لها سبي محمد ترفض يسب النبي عليه الصلاة والسلام قدامها من كتر حبها للنبي مش قادرة فتجمع البصاق في فمها وتقذفه في وجه ابي جهل تبصق في وش ابو جهل ابو جهل يلاقي نفسه اتفضح قدام الناس اما ضعيفة امرأة بكويها وتبصق في وجهي فما كان منه إلا أن أمسك الحرب وظل يمزق في جسد سمية وظل يطعن في جسدها حتى أرضها قتيلة ضحت بعمرها عشان ما تسمعش كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ده الحب يا جماعة هو ده الحب يا إخواني الحب ليس مذاعم والحب ليس أقوال لو بتحب أخوك بجد الحب انك انت تتفقد حاله الحب انك انت تؤثر اخوك على نفسك هذا هو الحب الحقيقي يا اخواني في الله انما الجفاء الذي صار عندنا مفيش اخ بيتصل باخوه الا لو بينهم وبين بعض شغل في دنيا او في دين انما لله في لله حب لوجه الله اخوة لوجه الله مين اللي بيؤثر اخوه على نفسه الوقت مين اللي النهارده كل تفكيره اخويا اللي في مشكله اخويا اللي في كرب عجبته عجبته تلاقي اخ من اخواننا اصيب يعني بمرض يعني سبحان الله العظيم المفروض كلنا نفزع الى الله ان يشفيه وتيجي تسال كثير من اخوانه تلاقيهم ما هماش عارفين اصلا ايه اللي حصل ما هماش عارفين سبحان الله يا اخواني كثير من الاخوه دلوقتي يقول لك انا لو وقعت ما حدش يسال فيا لو وقعت ما حدش هيفكر لو انتكست بكره ما حدش هيعبرني فهل نحن هكذا أتباع لنبي الله صلى الله عليه وسلم املأوا قلوبكم بالرحمة تجاه بعضكم البعض عايزين نحب بعض عايزين نخاف على بعض عايزين نبقى رجالة مع بعض عايزين نقف مع بعض عايزين نضحي عشان بعض مرثد كان بيعمل عملية استشهادية 99% مقتول مقتول عشان اخوه عشان اخ من اخوانه ما يتعذبش انت ليك كم اخ من اخوانك بيتعذب بسبب مشكله في دنيته او في دينه بسبب ازمه في حياته وانت ودن من طين وودن من عجين فهل نحن هكذا نرجو ان نكون مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه افيقوا يا اخواني الالتزام ليس لحيه وليس جلبابا قصيرا الالتزام منظومه الالتزام مشاعر الالتزام عواطف الالتزام عاطفة تغير حياتك الالتزام هدف ووجهة الالتزام رسالة بتعيش عشانها وبتموت عشانها الالتزام قلب متوهج بالمشاعر بيقود الجوارح الى حب الله والحب في الله ليل نهار اللهم اصلح قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم زك نفوسنا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم ارزقنا الحب فيك اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك اللهم اجمع بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين اللهم فرج كرباتنا اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر اللهم تب على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء مصر وعلى أطفال مصر اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل معصية سر فعلناها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها ونستغفرك من كل كلمة لغو وحرام نطقناها اللهم تب علينا لنتوب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنا اللهم ارحمنا برحمتك يا رؤوف يا رحيم ألف بين قلوبنا ألف بين قلوب الملتزمين وبين قلوب الملتزمات وبين قلوب المسلمين والمسلمات اللهم أنزل من رحماتك على قلوبنا تجاه بعضنا اللهم املأ قلوبنا بالرحمة تجاه بعضنا يا رب ارزقنا الحب الصادق فيك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك وارزقنا حب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أجر إخواننا في سوريا اللهم عجل بنصرهم اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم لا ت... اللهم لا تثكل قلوبنا في نصرهم بفرقتهم يا رب اللهم ارزقهم الوحدة على لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أدوك